والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا أحبتي في الله كيف حالكم مع الله وكيف حال قلوبكم مع الله أيها الإخوة هذا هو الحديث الثاني عشر من الأربعين الربانية وفيه يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله اخوانا كما امركم المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخذله ولا يحقره التقوى ها هنا التقوى ها هنا التقوى ها هنا بحسب امرئ من الشر ان يحقر اخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه جئنا في شرح هذا الحديث واحببنا ان نقرا من كتاب الاخوه ايها الاخوه حقيقه وانا اقرا في اللقاء الماضي احسست بمتعه حقيقيه في قراءه هذا الكتاب كلمات طيبه لطيفه ووزعنا عليكم كتاب وضحكتوا علينا وما دفعتوش ثمنه وجبت معاك الكتاب النهارده طيب نقول اللي ما جابوش بقى نقول له ايه لا اللي كان موجود الاسبوع اللي فات خد ونبدا اليوم بالاخوه لماذا بدانا اولا الاخوه لماذا لاقامه صرح الامه لاقامه كيان الامه المسلمه احنا محتاجين اعاده ايجاد بعث الامه ان يبقى في حاجه اسمها الامه اسمها ايه الامه الامه الاسلاميه فين الامه الامه النهارده فين لابد ان نعيد الامه الامه دي اللي هي كتله واحده اللي هي الرسول قال عليه صلي عليه صلى الله عليه وسلم ترى المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد الامه اللي هي الرسول صلى الله عليه وسلم يقول المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا هي دي الامه الامه الامه الحقيقيه ان تبقى الامه كتله واحده دي مش موجوده اقامه صرح الاخوه نمره واحد عشان ايجاد هذه الامه وقلنا المره اللي في الدرس اللي فات دعك من كل شيء في الدنيا ودلوقتي حالا محتاجك ان انت تتآخى مع الاخ اللي قاعد جنبيك ده في الدرس ده يبقى ده اخوك وتقول له يا اخويا شيخ الاسلام ابن تيميه بيقول ايه كلك لاخيك الا ما حرمه الله ورسوله ولن تؤدي حق الصحبه حتى تقول لاخيك يا انا يا انا هي دي الاخوه اللي احنا محتاجينها النهارده لاعاده صرح الامه لإعادة كيان الأمة لإعادة الأمة الأمة اللي دبت بينها النهاردة الفرقة وكثيرا قلنا إن ده عمل مقصود ومنظم و- ومدروس ومرتب وخطة موضوعة بيعمل بها إن البيت الواحد يتفرق يبقى في واحد أهلاوي وواحد زملكاوي فرقة ده نوع من أنواع الفرقة إن يبقى في انتخابات ده بينتخب فلان وده بينتخب فلان يبقى الفرقة دي مقصودة ومدروس خطة بتتعمل عشان تفريق هذه الأمة الأحزاب احنا قلنا في درس الأسبوع اللي فات العشاء اللي ما عجبش ناس كتير مش مهم آه قلنا ايه ان قضية التعدد التعددية مش موجودة في الإسلام في الإسلام فيش حاجة اسمها تعددية وقلنا التعددية دي جت منين طبعا كنتوا حاضرين العشاء ولا اقول تاني دي شغلانة بقى تاني قلنا القضية في ايه التعددية دي جت منين جت منين اصلها لما اخترعوا فكرة موت الاله ان مفيش اله مفيش ربنا ليه فرارا من هيمنة الكنيسة لأن الكنيسة كانت اللي يتكلم يسلخوه يقتلوه يذبحوه يعني يعني ده اللي يقول حاجة غير موافقة لعقيدة الك... فانفلتت اللي هي الثورة الفرنسية اللي هي بدء العلمنة اللي هي فصل الدين عن الدولة خلي الدين بتاعكم في معابدكم وسيبوا لنا احنا الحياة طلع نيتشه راجل فيلسوف واخترع قصة اسمها موت الإله اللي هي كتبها اه نجيب محفوظ اللي خد بيها جايزة نوبل كان مسمي ربنا عبد الجبار وهكذا في الآخر كان الحل الوحيد إن عبد الجبار يموت إن ربنا يموت إن يبقى مفيش رب فلما بقى ما فيش رب وجاء اينشتاين عمل نظريه اسمها نظريه النسبيه نظريه النسبيه النظريه الفيزيائيه دي ملناش علاقه بيها لكن النسبيه اللي هي ايه النسبيه بقت نظريه عالميه العالم كله بيفكر في قضيه النسبيه ان ايه ان ده صواب نسبي وده خطا نسبيا يبقى ده في نسبة من الصواب وده في نسبة من الصواب وده في نسبة من الصواب وده في نسبة من الصواب ما بقاش في صواب مطلق ليه؟ لان مفيش اله مفيش وحي مفيش كلام مقدس احنا عندنا في الاسلام الحق ايه واحد قال الله فماذا بعد الحق الا الضلال هو يا حق يا باطل يا صح يا غلط عندهم كده لا عندهم نسبيه ان ده كلامه صح وده كلامه صح وده كلامه صح وده كلامه يا جماعه هو الصح يتعدد قالوا لا نسبيا نسبيا ده صح في نسبة صح وده نسبة صح ما نقدرش نقول ده غلط كله نظريا صح هي دي نظرية التعددية اللي حصلت بقى الأحزاب وغيره عندنا في الإسلام الكلام ده لا ما يحصلش أحزاب ومش أحزاب و... وديمقراطية ومش... كل الكلام ده ينافي الإسلام بالكلية الإسلام دي أمة واحدة تتجه إلى قبلة واحدة بتقرا كتاب واحد بتعبد رب واحد تتدين بدين واحد على منهج واحد مفيش حاجه اسمها تعدديه دي نهائي قولي دي كده تبقى ديكتاتوريه قول اللي انت عايزه سميها ما شئت لكن ديننا هو كده هو ده الدين دين الاسلام ان الحق قال الله قال رسول الله واوعى حد يعجزك يقول لك يعني انتوا عايزين دين زي بتاع السعوديه ولا زي بتاع ايران ولا زي بتاع السودان ولا زي بتاع الاخوان ولا زي بتاع احنا مش عايزين دين زي بتاع حد عايزين دين زي بتاع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم اللي ربنا قال عليه واللي سيدنا النبي عمله اعملوه اعملوه فينا مش عايزين احنا نعمل كتير قلت الجملة دي من 30 سنة إلى اليوم نحن لا نريد أن نحكم نحن نريد أن نحكم بالكتاب والسنة قولا واحدا فالشاهد هنا إيه إن الأخوة لإعادة هذا المعنى لسه الحتة اللي أنا سبتها كنا واقفين عندها اللي هي صفحة آه، 16 16 انظر وقفنا عند حتة انظر كيف أن كل إنسان ينصب حوله حدا سياجا لا يسمح لأحد أن يتجاوزه وحين يقترب منه الآخرون تبدأ المشاكل وتظهر العورات وتنكشف الحقائق أما المتحابون في الله فعلى شاكلة أخرى إذ هذه الهموم السفلية لا تشغل أذهانهم ثم إنهم لا يتعلقون بالزوات قال أخ لأخيه إني أحبك في الله قال له لو علمت ذنوبي لأبغضتني في الله قال لو علمت ذنوبك لمنعني من بغضك علمي بذنوبي انت كل حاجة عايزها تاني انت جديد النهاردة انت اول مرة تيجي تالت مرة خلاص يبقى هقولها لك دام تالت مرة بس تصلي على النبي ثلاثة صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين بقول إن الأحبة في الله الأحباب في الله لما بحبك في الله أنا عارف إن أنت ليك ذنوب بس أنا عارف برضه ان انا ليا ذنوب دي حل كبير لمشاكل كتير يعني اللي مش عاجباه مراته طب ويعني هو انت عاجبك نفسك اصل فيها عيوب يعني هو انت ما فيكش عيوب اللي مش عاجبه الاخ الفلاني ولا الاخ الفلاني قال له طب ما انت كمان وحش قال له ايه اني احبك في الله والكلمه دي حلوه قوي لما تطلع من القلب الحمد لله على السلامة يا عم أبو راعي عشان علينا 30 ألف هتتدلع علينا يعني صلي على الرسول صلي صلي على الرسول صلي صلى الله عليه وسلم ما أنت ما لمتش حاجة المرة اللي فاتت ضيعتنا صلي على الرسول صلي زيد النبي صلى بقول لما تطلع من القلب إني أحبك في الله بتبقى حلوة حتى ليك انت لقائلها اكثر من سامعها اني احبك في الله فقال له ايه لو علمت ذنوبي لابغضتني في الله قال له اما والله لو علمت ذنوبك لمنعني من بغضك علمي بذنوبي قال له اصل انا عندي ذنوب اكتر منك اللهم استرنا ولا تفضحنا واغفر لنا واعف عنا يا رب الأخوة لماذا اتنين لتمحيص عيوبنا في مرآتها قال رسول الله مالكم بتصلوش على النبي حلو النهارده ليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم المؤمن مرآة أخيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن مرآة المؤمن المؤمن اخو المؤمن يكف عليه ضيعته ويحوطه من ورائه الله شوف الاحاديث الحنينه دي يحوطه من ورائه بيحوط عليه فالمؤمن مرآة أخيه فإذا رأى أحدك أحدكم بأخيه أذى فليمط عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يرى احدكم القذاة في عين اخيه ولا يرى الجزع في عين نفسه انت تشوف اخوك في عيب قد كده صغنن قد كده وانت عندك عيب قد كده وانت مش شايفه اخوك برضه شايفه زي ما انت شايف فيه هو شايف فيك فلذلك الحل في الأخوة إنك لما تشوف في أخوك عيب أصلح العيب أصلح العيب يا إخوة إحنا للأسف الشديد عايشين يومين وحشين قوي صعبين جدا نسأل الله أن يعفو عنا وعنكم وعن المسلمين يا رب وإحنا منهجنا المدرسة الربانية إن إحنا لا نتكلم عن أشخاص عمركم في درس من دروسنا سمعتونا اتكلمنا عن حد ابدا مش منهجنا مش منهجنا ان احنا نتكلم عن اشخاص وده منهجنا مش من النهارده طول عمرنا كده كنت اقول للاخوه الدعاه اتكلم عن الحجاب ما تتكلمش عن وزير التعليم اتكلم عن الختان ما تتكلمش عن شيخ الازهر او عن المفتي اتكلم عن قضايا دين اتكلم عن الدين عن المسألة عن القضية لكن ما تتكلمش عن الشخص ملناش علاقة بالشخص احنا فلذلك اللي بينقل عنا كلام لشيخ او لغيره يقول ده كان بيتكلم عنك يبقى ده نتيجة فهم الشخص هو احنا اتكلمنا كلام عام وهو خد الكلام ده حطه على ف... قال لك اه يبقى قصده على فلان انا مش قصدي على حد انا قصدي عليكم انتوا يعني احنا في درس العشاء لما اتكلمنا عن التكفير مش قصدي ان احنا بنحارب ال ال المكفراتيه ولا قصدي ان احنا انك انت تكفر انما قصدي انك ما تكفرش ده قصدي من الدرس وده وده منهجنا منهج المدرسه ان همي انت ان انجو بك من النار همي انت انك تدخل الجنه في الفردوس مع النبي محمد همي انت انك ما تغلطش يعني بعلمك العلم مش عشان تحكم على الناس وانما لتحكم على نفسك لتحكم على نفسك عشان انت ما تغلطش فزمول كده اي حد بقى يفهم اه يبقى قصده فلان تبقى غلطان انا مش قصدي فلان انا قصدي انت انا بتكلم عنك انت مش همي غير اللي قاعد قدامي لذلك بنقول ايه اذا رايت عيبا فاصلحه الزمن الوحش اللي احنا عايشين فيه ان بقت النصائح كل واحد مفكر ان هو صح وينصح وبنصح الدين النصيحه هي دي النصيحه ولا دي الفضيحه مش دي النصيحه نصيحة انك انت تاخد اخاك وتعينه على ان يترك الباطل الذي هو عليه قال رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم انصر اخاك ظالما او مظلوما قال كيف انصره ظالما قال ان تعينه على ترك الظلم فذلك نصر له ذلك نصر له انك انت تساعده انه يبطل ظلم لو مش طايله خلاص لكن مسألة التشنيع وال والبشاعة في الشماتة النهاردة في حاجات مؤلمة مؤلمة بشدة يعني نسأل الله عز وجل أن يعفو عن المسلمين أجمعين عشان كده قلنا إن إن من أسباب ظهور فكر التكفير علماء السوء علماء السوء اللي يبقى اتحكم على 530 واحد بالإعدام ويطلع عالم يقول له نفذ ما فيش استئناف طبق الحكم فورا هم دول اللي يخلي الشاب بقى يجي لي يوم بالليل ويقول لي ده بقى كده يبقى مش يبقى كافر ده مش يستاهل بقى انه يتقتل ونقول له لا له كافر ولا يستاهل انه يتقتل امال ايه ربنا يهديه مش لو ربنا هداه يبقى كويس لنا ولا لا ربنا يهديه ربنا يهديه ويصلحه لكن لا نقر الظلم نأباه ونرفضه وننكره وندعو الله أن يرفع الغمة عن جميع الأمة اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين وكف بأس الفاسقين والظالمين آه إننا بحاجة إلى هذه المرآة الإيمانية المرآة التي نمحص فيها عيوبنا ونتواصى من خلالها بالحق ثم بالصبر والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر هي لنا من الضرورة بمكان في عصر فشت فيه المنكرات والتبس الحق فيه بالأباطيل وكثرت فيه الشبهات وصد فيه عن سبيل الله وهجرت فيه سنة خير الورى عليه أفضل الصلاة والسلام فهل تفيقون اللهم إليك المشتكى الأخوة لماذا؟ ثلاثة لمعالجة الفتور الذي يفت في عضد التزامنا إن المعالجة السريعة وفض المشكلات بأساليب يسيرة لله السلام الحمد لله السلام إن المعالجة السريعة وفض المشكلات بأساليب يسيرة ما أحوجنا إليها في وقت تصاعدت تصاعدت فيه الهزات الداخلية هذا التساقط يفت منك قبل أن يفت من أخيك فما تجد إلا فردا والوحدة غربة والغربة وحشة والوحشة نفرة والنفرة ضلال ثم لا تجد على الخير قائما فهل تعقلون إنها ليست مبالغات إي والله وإلا فتأملوا الواقع ارجع بذهنك إلى أيام الصفا تذكر إخوانك ثم سل نفسك أين صار هؤلاء كيف كنت يوم كانوا معك وكيف صارت الأحوال الآن الأخوة لماذا؟ أربعة لرأب صدع الخلاف الذي حط من صحوتنا الخلاف الخلافات تحدث في حياة كل الناس وهي سنة جارية فالخلاف سنة مضطردة من سنن الله في خلقه لذلك نقول إن الخلافات التي تحدث بين الملتزمين ينبغي أن تتلاشى في بوتقة الحزب الحب في الله وإلا فليتهم كل منا نفسه ويحاول أن يجرد الإخلاص في علاقاته بإخوانه من جديد الأخوة لماذا؟ للتخفيف من وحشة الغربة خمسة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء هؤلاء الغرباء جاءت الروايات تصفهم بأنهم الذين يصلحون إذا فسد الناس الذين يفرون بدينهم من الفتن الذين يقيمون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن يفسدها الناس بالبدع والمحدثات فهم قوم صالحون قليل في ناس سوء كثير من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم للتخفيف من وحشة الغربة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فوالله ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى عليكم أن تسلط عليكم الدنيا أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم قال الحكماء مصائب العالم ومحنه تعود إلى خمس المرض في الغربة والفقر في الشيب والموت في الشباب والعمى بعد البصر والغفلة بعد المعرفة الخو... الأخوة لماذا؟ ستة لاقتفاء أثر البقية الباقية قبل أن تغرق السفينة حديث السفينة حديث عظيم كلكم حافظينه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وأصاب بعضهم أسفلها فكان الذين في أسفلها إذا استقوا الماء يمرون بالذين هم في أعلاها فقالوا لو خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذ من فوقنا فإن تركوهم وما أرادوا غرقوا وهلكوا جميعا وإن أخذوا على أيديهم أنجوهم ونجوا جميعا القصة ببساطة إن في ناس اتشاركوا كل واحد دفع عشرة جنيه واشتروا سفينة يسافروا بيها بمشوار السفينة زي ما احنا عارفين بيبقى تلتينها تحت المية وتلتها فوق المية في غاطس جاي فالناس اللي تحت دول فين جوه المية في السفينة بس جوه السفينة دي الجزء اللي هم ساكنين فيه تحت المية فلما يعوزوا يجيبوا مية يعملوا ايه من البحر عشان يغسلوا هدومهم او عشان يتوضوا او او الى اخره يعملوا ايه يطلعوا فوق ويرموا الدلو من السور يملوا ميه وينزلوا فكل شويه يندهوا على الناس اللي فوق الحمد لله على السلامه يا باشا كل شويه يندهوا على الناس اللي فوق بعد اذنكم احنا هنعدي عشان لو في نساء يتداروا لو في حد قالع قاعد في الشمس ي... عشان يعدوا كل شويه يقول لهم ايه بعد اذنكم هنجيب ميه بعد اذنكم هنجيب ميه فقالوا لنفسهم ما بدل كل شويه ما نقول لهم عن اذنكم نجيب ميه ما تيجي احنا نعمل ايه نخرم السفينه واحنا كده كده احنا تا- فين تحت الميه تدخل لنا الميه وخلاص ولا نؤذي من فوقنا ايه رايك بقى لو خرموا الخرم ده هيغرقوا كلهم الشاهد في الحديث ايه ان نيتهم خير لو جه لو جه يقول له يا عم ما تخرمش السفينه يقول له لا ده انا عايز اريحك يا عم انا مش عايزك تريحني انا مش تعبان اطلع خد ميه انا هنزلك ميه من غير ما تطلع ماشي يقول الله ده حقي ال- هي الحته دي مش بتاعتي انا حر بقى اخرمها اكسرها اولع فيها حقي شفت الفكر اهو ده اسمه بقى الايه الاصلاح المخروق مراعاة الناس بطريقة خطأ هو عايز يريحه عشان ما يعديش عليه نمرة اتنين أنا بخرم فين؟ آه، في حقي الحتة دي بتاعتي ما الحتة دي بتاعتك ديك لو اتخرمت هتغرقنا كلنا فنفس الشيء أنت لما تشوف واحد بيعمل غلط تقول يا عم هو حر أنا مالي يولع لا لما يولع هيولع فينا كلنا احنا كلنا فيه في سفينه واحده في سفينه واحده عشان كده لو سمعتوا الشرير بتاع زمان اسمه اسمعيني آه ان ان ال- بقول للمراه فيه ان لازم تتحجب تقول لي طب وانت مالك انت انت شاغل نفسك بيا ليه يعني هم دايما برضو العلمانيين وغيرهم دول لما يحب يضايقك يقول لك ايه انتوا مشغولين بالمراه احنا مش مشغولين بالمراه احنا مشغولين بالفتنه ان دي فتنه طب وانت مالك انت نقول له ده- اصل ده هم ورثناه عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لعلك باخع نفسك على اثارهم ان لم يؤمنوا بهذا الحديث اسفا فلا تذهب نفسك عليهم حسرات احنا شايلين هم الامه دي شايلين هم الذنوب دي اللي هتخرب البلد المعاصي اللي هتمحق البركه اللي- الظلم اللي هيجيب غضب ربنا شايلين هم ده ده هم مش مش بايدي ان انا القيه لا ده فرض عليا ان انا اشيل هم المراه المتبرجه دي اتقي الله وتوبي انا مال انت مالك انا حره لا انت مش حره انت امه الله تسمعي كلام ربنا هي دي قصه الاصلاح المخروق ان ايه فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا وهلكوا جميعا وإن أخذوا على أيديهم أنجوهم ونجوا جميعا آه الأخوة لماذا سبعة لإحياء السنن الموات قال النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم لبلال بن الحارث اعلم قال ما أعلم يا رسول الله قال أنه من أحيا سنة من سنتي قد أميتت بعدي فإن له من الأجر مثل من عمل بها من غير أن ينقص من أجورهم شيئا ومن ابتدع بدعة ضلالة لا ترضي الله ورسوله كان عليه مثل آثام من عمل بها لا ينتقص ذلك من أوزار الناس شيئا والحديث ضعفه الشيخ الألباني في ضعيف الترمذي كان للصحوة الإسلامية خلال العقود الماضية دورها الفعال في إحياء السنة وإماتة البدع المحدثات التي كان العالم الإسلامي يزخر بها قام رواد الدعوة الإسلامية بدور كبير في هذا المجال ومن ثم وجد جيل من الملتزمين بسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم المحاربين للبدع والمنكرات فأحيوا السنة وأماتوا البدع ثم خلف من بعدهم خلف ورثوا عنهم هذا ولكن كان حظهم أقل من جيل الرواد وبدأ خط الرجعة من جديد فأميتت سنن أو صارت من جنس العادات أو الشكليات اهتم القوم بالمظهر وضاع منهم الجوهر ولهذا أسبابه المعروفة الوقفة هنا مع أحد الأسباب الخطيرة في شيوع مثل هذه الظاهرة أعني بطبيعة الحال الأخوة فالقوم لم, يكو لم يعودوا على قلب واحد بل تفرقوا شيعا ودخل في قلوبهم الدخن كل تجاه الآخر اختلفوا فتناكروا وتنافروا وبدأ الجيل الصاعد تتفتح عيناه على معارك ومشاحنات فمنهم من تولى ومنهم من خاض غمار تلك المخاصمات فصار جل اهتمامه في مسائل ثانويه وتحت شعار احياء سنه اميتت وتحت شعار احياء سنه اميتت سنن بنقول الاخوه لاحياء سنن سنه الزياره في الله ان الاخ ده له اخويا وله قريبي ولا بينا شغل وانا ما رحت ازوره في الله سنه اميتت بالك قد ايه ما زاركش اخ في البيت احياء سنه الهديه انك انت تعطي لاخيك هديه هديه انا جايب للاخ علي هديه الله يكرمه اداني مره ساعه هديه جزاه الله خير وجاب لي ورد المره اللي فاتت هديه عارف اليومين دول لما اجي يدي واحد هديه يقول له ايه دي يقول له هديه يقول له ليه خير ها بمناسبه ايه اصلا بخاف منك جايب هديه يبقى وراها آه عايز ايه سبحان الله ماتت السنن دي سنه التزاور في الله وسنه الهديه في الله وسنه عياده المريض وسنه زياره المقابر وسنه صلة الرحم وسن السنن دي اللي أميتت محتاجة نحييها تاني نحييها تاني ازاي احنا يعني معلش انا عمال اقرا بسرعه عشان مش عايز اطول الكلام في شرح الحديث آه قضيه ان تخفيف من وحشه الغربه انت محتاج حد معاك عشان لعلاج الفتور الذي عض في عضد الزامنه محتاج اخ احنا قلنا سيدنا النبي صلى عليه لما اراد ان يهاجر اخذ معه دليل وصاحب لازم في الطريق الى الله من الاثنين دول لازم لك في الطريق الى الله من ايه دليل وصاحب دليل شيخ شيخ يمشي قدامك يعرفك الطريق يدلك يقول لك الطريق من هنا الطريق الصح كده اعمل كده سوي كده الشيخ احنا كنا بنتكلم امبارح عن القائد فقلنا ان القائد مش منفذ في فرق بين القائد والاداري القائد بيشاور بس يقول الصح اهو الاداري بيعمل ايه يضع الخطه ويشرف على التنفيذ ويتابع ويصحح الاخطاء ده الاداري المدير اما القائد بيعمل ايه بس يشاور يبقى شايف الصواب وشايف الصح وشايف المقدور عليه ما جتش ليه يا محمد احمد امبارح الله يهديك ويهدى اخوك ويرحم ابويا وابوك وامواتنا جميعا يا رب ال- القائد مش شغلته ان هو ينفذ لا وانما بس يرى ده ده الدليل الدليل بتاعك ان هو بيعمل ايه يشاور والصاحب بقى هو اللي بيساعدك لازم لك صاحب صاحب اخوك اللي قاعد جنبك ده يا مصطفى صاحب اخوك اللي قاعد جنبك ده صاحبه يبقى صاحب معاك على الطريق بيخفف من وحشة الغربة انك تلاقي حد مش انت بس اللي الناس بتقول عليك وحش وانك غ... يقولوا عليك ده انسان غريب جدا تصدق بالليل تصحى الساعة 4 تلاقيه واقف صاحي والله انا شفته هو ماشي بيكلم نفسه بيقرا قرآن تصدق مجنون فلما تلاقي مجنون زيك آه، تخفف من وحشة الغربة شوية آه، ال- بيساعدك على الخروج من الفتور الفتور اللي انت فيه نفس الشيء بتحيي بيه سنن سنن سنة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سنة التذكير بالله بنا نؤمن ساعة بتحيي بيه سنن كتير مع وجود الأخ والصاحب سبعة لإحياء السنن الموات ثمانية لشد الأزر وتقوية العزم لشد الأزر وتقوية العزم لما قال الله لسيدنا موسى عليه السلام اذهب إلى فرعون إنه طغى قال رب اشرح لي صدري قولوا آمين ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي قال له، واجعل لي وزيرا من أهلي دايما محتاج أنت واحد ي- وزير يؤازر يعني يساعد قال إيه واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا انك كنت بنا بصيرا انظر كيف فطن موسى عليه السلام منذ الوهله الاولى لثقل الامانه وانه لن يستطيع القيام بها دون مساعده واعانه فسال الله تعالى شرح الصدر وتيسير الامر بتوفيقه اياه فلا حول ولا قوه الا به ثم دعا الله تعالى بان يجد المشارك له في الدرب الذي يخفف عنه العبء الثقيل الذي وضع على كاهله ان يجد من يحوطه من ورائه من يشد ازره ان يتقوى به فيقيم ظهره وهذا شان الاخوه نسال الله جل جلاله ان يرزقنا الاخوه الذين يكونون عونا لنا على البر والتقوى بعد هذه اللمحة اليسيرة عن الأسباب الأخوة لماذا؟ تعالوا إلى ثمرات الأخوة. أول ثمرة من ثمرات الأخوة أن يتذوق حلاوة الإيمان فيحيا حياة السعداء. قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرأة لا يحبه الا لله وان يكره ان يعود في الكفر بعد اذ انقذه الله منه كما يكره ان يقذف في النار يبقى حلاوه الايمان تجدها بالاخوه في الله بالحب في الله بمتعه لذه انا احبك في الله انا احبكم في الله طب خلينا نعمل السنة ديك يعني بص للي على يمينك كده وقول له أنا أحبك في الله انا أهو. انا احبك في الله انت على يميني يا اخي انا احبكم في الله آه، دايما كان يشغلني واحنا اليومين دول بدانا نحس بالحر وحسن عايزينه يشغل لنا المراوح بقى افتح الشباك ده يهوي شويه فين عماد وهنا الباب ما فيش حد قاعد والدنيا فاضيه يا حاج حسن انت صلى على الرسول صلي زيد النبي صلاه آه، يا جماعه انا فاكر ان احنا قضينا دروس طويله في مسجد رب العالمين ربنا يعيد ايام الخير ويمكن للدين ولاهل الدين قضينا دروس طويله كتيره في قضيه ان يقوم بقلبك شاهد من شواهد الاخره ان يقوم بقلبك شاهد من شواهد الاخره عايزك تبقى دايما متذكر احداث يوم القيامه احداث يوم القيامه دايما تبقى على بالك هي دي ان يقوم بقلبك شاهد من شواهد الاخره شوفوا ال- لما الواحد قال انها تخرج من قبرك تزق ما جديل القبر كده بدماغك وتطلع تقوم تلاقي سائق وشهيد واقفين على شفير القبر يقول لك شيل والتاني يزقك واللي قدام يجرك وتروح على أرض المحشر أرض بيضاء نقية ليس فيها معلم لأحد الجبال نسفت والشمس والقمر والنجوم خسفت واشرقت الارض بنور ربها ووضع الكتاب انا عايزك تتصور معايا الوضع ده يوميها وانت شايل ذنوبك والعرق قد الجم الناس الجاما وشايف وسط الجو ده شايل ذنوبك وعرقان وزحمه و قدامك على اليمين كده في حوض مليان ميه وسيدنا النبي واقف يتلألأ عليه وعلى شمالك الناحية التانية كده أو قدامك في وشك ظل جميل ظل عرش الرحمن وناس واقفين تحت منه وعلى شمالك في الناحية التانية ظل النار يا ترى انت هتروح فين يا ترى انت هتجرؤ انك تروح على سيدنا النبي ولا هتفكر الف مره خايف احسن الملائكه ترجعك وتقول انك لا تدري ما احدثوا بعدك يا ترى هتروح على ظل عرش الرحمن ولا هتفكر مليون مرة أحسن يقال لك انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر لو الفكر ده شغل بالك وقعدت ليل ونهار تفكر ومهموم وتقول انا عندي عمل اروح بيه على سيدنا النبي اروح اقول له ده انت كان من سنتك كذا وانا عملت دي لليوم ده والبدعة اللي كانت هناك دي انا اتبريت منها قبل ما اموت ولا ما عنديش ده في ظل عرش الرحمن ذكروا عشرين نوع مش السبعة بس اللي انت عارفهم يا ترى في واحدة من العشرين دول أنت تأوي بها وتتوسل إلى الله بها أن يظلك ومحتسب ومخلص فيها أظن أسهل حاجة فيهم رجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وافترقا عليه مش هكلفك حاجة انك تحب اخ في الله مش عشان هو ظريف ودمه خفيف ولا عشان هو بيساعدك وجدع وبيقف معاك وبيخدمك ولا علشان هو طيب ومؤدب وجميل وبيكلفكش حاجة ولا عشان ولا عشان مش عشان أي حاجة أبدا تحابا في الله اجتمع عليه وافترق عليه تدوء بها طعم وحلاوة الإيمان وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله أيها الإخوة فكروا في يوم القيامة التفكير ده بالطريقة دي وركزوا قوي جدا ليك ايه معاك ايه في ايدك ايه تقابل بيه ربنا اوعى تتغر واوعى نفسك تضحك عليك وتقول عندي حاجات كتير لان برضو انت مش عارف ايه من اعمالك اللي صح وربنا قبله وتنجو بيه الخوف كله من كل اعمالك وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا الخوف ان العمل ده تفاجأ بيه في الاخر انه مش خالص انه كان لشهوة او لهوى او رياء او لطلب سمعة او لطلب دنيا وربنا لم يقبله وحبط ابدأ من دلوقتي ركز في عمل محدد معين قل ده للآخرة انسى كل اللي فات وابدأ ركز فعلا في عمل محدد معين ركز فيه على الإخلاص ركز فيه جدا واجعل كل همك انك تبقى مستور اللهم متعنا بما له هديتنا وادم علينا ما به سترتنا ابدا ركز في عمل واحتسب العمل ده ان ده للاخره ليوم القيامه اول ثمره من ثمرات الاخوه ذوق حلاوه الايمان اثنين ان يحيطه الله تعالى برحمته ويقيه عداء عاديات وشدائد يوم القيامه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله في عون العبد ما كان العبد في عون اخيه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كربات يوم القيامة ثلاثة نيل الأمن والسرور وأن يظله الله بظله يوم لا ظل إلا ظله فمن السبعة الذين يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله رجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وافترقا عليه أربعة الأمن من الوقوع في الشرك فلا يتسرب إلى من يحب في الله الإشراك بالله جل وعلا فلا يقع في الشرك أعني شرك الأنداد قال تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله فالذي يحبك في الله يحبك لأنك عبد الله أما الآخر فقد يحبك كحب الله ربما أكثر فالموحد هو الذي يحب لله فحبه لك نابع من حبه لله من طاعتك لله فإذا عصيت الله أبغضك في الله وبذلك ينضبط التوحيد في قلبك وهذا أغلى الثمرات وأعظمها ثمرة التوحيد خمسة أن يرزق العبد محبة الله قال تعالى في الحديث القدسي وجبت محبتي للمتحابين في اللهم أوجب لنا محبتك يا رب اللهم اجعلنا من أحبابك اللهم أحبنا وارض عنا واسترنا واعف عنا ستة زيادة الدرجات في الجنة حتى يصل لمنازل الأبرار أخرج الإمام أحمد والحاكم وصححه وأقره عليه الذهبي عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أنه قال ثم إن رسول الله صل عليه صلى الله عليه وسلم لما قضى صلاته أقبل علينا بوجهه فقال يا أيها الناس اسمعوا واعقلوا واعلموا أن لله عبادا ليسوا بأنبياء ولا شهداء يغبطهم النبيون والشهداء على منازلهم وقربهم من الله اللهم اجعلنا منهم يا رب فجاء رجل من الأعراب من قاصية الناس وألوى بيده إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا نبي الله ناس من الناس ليسوا بأنبياء ولا شهداء يغبطهم الأنبياء والشهداء على مجالسهم وقربهم من الله انعتهم لنا يعني صفهم لنا فسر وجه النبي صلى الله عليه وسلم لسؤال الأعربي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هم ناس من أفناء الناس ونوازع القبائل لم تصل بينهم أرحام متقاربة تحابوا في الله وتصافوا يضع الله لهم يوم القيامة منابر من نور فيجلسهم عليها فيجعل وجوههم نورا وثيابهم نورا يفزع الناس يوم القيامة ولا يفزعون وهم أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون انظر لقوله صل عليه صلى الله عليه وسلم تحابوا في الله وتصافوا صارت قلوبهم صافية ليس فيها غل ولا حقد ولا ضغينة ولا بغضاء ولا شحناء ولا حسد لأحد من المسلمين فيرفع الله درجاتهم في الجنة بذلك وهذه من الثمرات العظيمة للأخوة سبعة اطمئنان القلب والأمن من أهوال يوم القيامة قال تعالى الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين ثمانية النجاة لكل من تمسك بهذه العروة الوثقى قال صلى الله عليه وسلم أوثق عرى الإيمان الموالاة في الله والمعاداة في الله والحب في الله والبغض في الله تسعة صفاء السريرة ونقاء القلب قال صلى الله عليه وسلم من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم كمال الإيمان نكتفي على هذا وصلى الله وسلم وبارك